بعض الأفكار لتعزيتنا من رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول هقرا بمعونة الرب من عدد واحد لغاية عدد 13 بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لاجلكم انتم الذين بقوه الله محروسون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير الذي به تبتهجون مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعه لكي تكون تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامه والمجد عند استعلان يسوع المسيح الذي وان لم تروه تحبونه ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياؤه الذين تنبأوا عن النعمه التي لاجلكم باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح آمين بلا شك يا أحبائي أن حياة المؤمن لا تخلو من الألام منذ البدء ومع أول تقي وهو هابيل عانى بل قتل على يد شخص شرير كان قايين من الشرير وذبح أخاه الألم طابع حياة أولاد الله لا تخلو حياتهم من الألم بعدها ظهر في بيت واحد ابن بحسب الموعد بحسب الروح وولد ايضا ولد بحسب الجسد كتاب يقول وكان الذي حسب الجسد يضطهد الذي بحسب الروح وعندما اتى ربنا يسوع المسيح الى الارض كان طابع حياته الالم رجل اوجاع ومختبر الحزن علشان كده احبائي ارجو ان الرب يدينا نعمه الا نكون كهؤلاء الذين يصدمون عندما يتعرضون لتجارب متنوعه ما بقولش ان التجربه شيء حلو ابدا وهنشوف دلوقتي ان التجارب ما هياش القصد من وراء وجودنا على الارض مش الله حاططنا على الارض علشان نجرب ونتالم لكن هنشوف ان ليها غاية وفائدة لكن من الجانب الآخر أكرر قول الرسول في هذه الرسالة لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب الرسول بيعاتب الإخوة المستغربين اللي مش عاجبهم إنه في الحياة يتألموا بيقول لهم ما تكونش رد فعلكم للتجارب كأنه أصابكم أمر غريب عالمين أن نفس هذه الألام مهمة أو النقطة دي تجرى على إخوتكم في كل مكان في كل مكان إخوتكم بيتألموا ما فيش تقي في أي مكان في العالم إلا وتجري عليه نفس الألام علشان كده كتب الرسول بطرس هذه الرسالة كتبها لإخوة متألمين بيعزيهم شجعهم في نفس الوقت بيعلمهم وأنا مش هقف كتير عند تعليمه للمتألمين لكن هقف في الأعداد الأولى بس عن تعزيته للمتألمين وما ننساش أن الرب كان وصى بطرس وصية غالية قال له أنت هتتجرب وهتقع لكن أنا هقومك بس ليا طلب عندك ما تكسفنيش فيه يا بطرس متى رجعت ثبت اخواتك انت جربت الخوار والضعف وانا عارف ان في اخوه مؤمنين في كل مكان هيعدوا في شويه الام ومنهم البعض هيخور وهيقع علشان كده بعد ما شددك ورجعك عايزك تعمل حاجه تثبت اخواتك وكتب بطرس رسالتين الاولى والثانيه مدفوعا من هذا المنطلق مدفوعا بهذه المحبة وبطاعة لوصية السيد يثبت إخوته مين الإخوة اللي بيكتب لهم هنا واضح ان هم كانوا ناس مشتتين زي بقية اليهود قبلوا المسيح خرجوا من اليهودية لكنهم لازالوا في أرض الشتات وسملنا البلاد اللي هم مشتتين فيها كانت بتجري عليهم آلام متنوعة كانوا بيتألموا زي بقية الناس قال الكتاب انه الطير ربنا خلقه لارتفاع الجناح ومولود المرأة او الانسان مولود للمشقة يعني الخليقة كلها بتقل واحنا اولاد الله اللي لينا بكورة الروح لما خدنا الخلاص ما تعفناش من ان احنا نقل فنحن الذين لنا بكورة الروح نحن ايضا نئن في انفسنا بانه متألمين مع الخليقة لكن كمان متألمين من الدولة الرومانية لانهم صاروا مسيحيين ده صنف الام ربما بعض احبائنا الذين عرفوا المسيح يكتزون فيه احنا ما جربناهوش وقد ايه يعني الواحد بيشوف فعلا حجم الالام الذي يتحمله هؤلاء الاتقياء والذين اوصي في كل اجتماع راجيا ان الرب يثقل على قلوبنا الا ننساهم في صلواتنا اذكروا المقيدين اذكروا هؤلاء المتالمين لاجل اسم المسيح دي ألام احنا الرب عفانا منها نشكر الرب لكن صلوا لأجل المتألمين لكن في كمان صنف ثالث من الألام كانوا الإخوة دول بيتعرضوا له ألام مع الخليقة ألام من الدولة لأنهم مسيحيين لكن الصنف الثالث ألام من بني جنسهم وإخوتهم لأنهم تركوا اليهودية ديانة أبائهم يعني ألام من مصادر ثلاثة ألام مثلث علشان كده كانوا حاسين ان هم في بلوى محرقة كانوا متألمين طب يا ابو بطرس الناس التعبانين المتألمين هتعزيهم بايه هتقول لهم ايه اللي ممكن تشجعهم بيه ارى احبائي ان الروح القدس امتلكه ليشجع اخوته في هذه الأعداد الأولى من الأصحاح الأول وركز فيها على ثلاث أفكار أتكلم عن كل فكرة شيئا قليلا كلمهم عن خلوني أسميه روعة مقامهم كشف لهم شيئا عظيما أجاب لهم عن سؤال مهم مين أنتم سؤال مهم أوي قالوا الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يسأل نفسه من أنا ومهم أوي أنك تسأل نفسك مين أنت إجابتك عن هذا السؤال ستغير نظرتك للآلام التي تعاني منها وده اللي عمله الرسول شجعهم بأنه كشف لهم حقيقتهم انتوا مش واخدين بالكم انتوا مين خلونا اقول لكم روعة مقامكم لكن شجعهم كمان بأن كشف لهم شيئا عن عظمة مستقبلهم وشيء بديع يا أحبائي أن تؤخذ أبصارنا ولو قليلا عن الحاضر والواقع ونعيش في جو المستقبل على أساس مهم أن مستقبلنا ليس حلم وليس وهم وليس أمنية لكن المستقبل الذي ننتظره حقيقة أمين يا أحبائي إننا لم نتبع خرافات مصنعة إحنا مش بنضحك على الناس إحنا لما بنتكلم عن قوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه لم نتبع خرافات مصنعة احنا لما بنقول في حاجة اسمها ان الرب جاي تاني في اشياء عظيمة تنتظرنا احنا مش بنشجع نحن نتكلم عن الحقيقة الحقيقة التي سنعيشها عن قريب كشف لهم روعة مقامهم كشف لهم عن عظمة مستقبلهم لكن لم يفوته ان يكتب لهم شيئا عن بركات حاضرهم ففي هذا الحاضر المملوء بالضيقات توجد ايضا بركات احنا مش متروكين في الدنيا علشان بس الضيقات لكن لنا في وسط الضيقات بركات يبقى ما تنسوش الثلاث افكار دول اللي هقف عند كل واحده منهم شويه روعه مقامه مين انت مين انتم يا شعب الرب عظمه مستقبلهم بركات حاضر روعه مقامهم كشفوا في الاعداد الثلاثه الاولى بيقول بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين مهم قوي حطوا خط تحت كلمه المتغربين وما يقصدش المتغربين المتغربين عن اليهودية لأنه دي تتفهم ضمنا من الكلمة اللي بعديها من شتات فهم مشتتين مش قصده انه هو بس وغرضه انه يضيف كلمات لكن بطرس ينظر الى كل المؤمنين حتى الذين في اوطانهم على انهم متغربين وكرر الكلمة دي في نفس الاصحاح عدد 17 يقول سيروا زمان غربتكم بخوف وكمان يكلمهم في أصحاح 2 عدد 11 يقول أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أول شيء في مقامهم وحقيقتهم وفي الإجابة عن السؤال المهم من هم من نحن من أنت إجابة مهمة أوي تعرفها إحنا متغربين بس مش بس متغربين لكن يقول المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق لكن مش بس كمان مختارين ومقدسين في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح الحقيقة محتارة أقف قدام أنهي وأسيب أنهي كل واحدة فيهم نقطة كل واحدة فيهم كنز نحن متغربون نحن مختارون نحن مقدسون فكر في الثلاث كلمات دول فكر في الكلمة الأولى أننا متغربين في هذه الحياة ترجمتها الترجمة التفسيرية في أصحاح واحد عدد 17 لما بيقول سيروا زمان غربتكم بخوف ترجمتها ترجمة حلوة مدة إقامتكم المؤقتة لكن تفوقت الترجمة دي على نفسها في أصحاح 2 عدد 11 لما بيقول أطلب إليكم كغرباء ونزلاء ترجمتها أنتم غرباء تزورون الأرض زيارة مؤقتة يا سلام يعني إيه متغربين؟ يعني إحنا بنزور الأرض زيارة شكلها إيه؟ مؤقتة زمن الضيق زمن محدود تغربنا لن يطول إننا راحلون هل من تشجيع أروع وأقوى وأعظم من هذا لقلب المتألم تتألم من ايه تقول عيان انت ما حسيتش بالألم الا لما عيت ده انت اتأخرت كتير صدقني في مؤمنين ما بيتألموش الا لما يعيوا اسمح لي اقول لك انت اتأخرت كتير قوي انت لو مفتح عينيك كويس على الدنيا كنت من زمان هتعمل ايه هتتألم ده ما فيهاش ولا منظر ما يجيبش ألم ما فيهاش ولا منظر يسر صدقوني آه يا أحبائي يكفي أن الكتاب قال عنها شوكا وحسكا تنبت لك ملعونة الأرض بسببك ماذا تتوقعون يا إخوتي من أرض ملعونة فيها إيه شفتوا فيها الظلم ولا ما شفتوش شفتوا فيها الفقر هل رأيتم فيها في موضع العدل هناك الظلم ما شفتوش مناظر زي كده ما شفتوش كيف المسكين والبائس يداس بالأقدام ما شفتوش فيها الجوع والفقر ما شفتوش فيها الشر والبؤس ما شفتوش فيها التعاسة والكذب والخداع والكراهية انه عالم بائس قال عنه فيلسوف مشهور ان هذه الحياه في نظر الانسان الذي يشعر ماساه لكنه شيء يفرح القلب ويشجع التقي انت لست من هذا العالم واقامتك في هذا العالم لن تطول انت مجرد زائر وزيارتك قصيره مؤقته أنتم غرباء هذا هو جنسكم وأنتم نزلاء هذه هي مدة إقامتكم أنتم غرباء عن أهل هذا العالم أنتم لستم منه ولن تحصدوا معه مصيره ولن تبقوا فيه حين يحترق بالنار في حاجة اسمها اختطاف خطف انتشال من عالم منحدر الى حريق النار انتوا مش من هنا انتوا غرباء لكن ابشروا انتم مجرد زوار وزيارتكم مؤقته ولن تطول سبعون ومع القوه ثمانون هي دي المده لا دي طويله قوي قال عنها واحد حكيم تقرض سريعا فايه فنطير صدقني العمر بيجري والسنين بتجري واللي كان من يومين ثلاثة شاب عنده 25 فقل روحوا على المعاش 60 ما تعرفش ازاي حصلت يقول لك انا مش فاهم ازاي جريت كده صدقني تقرض سريعا ده اللي بيكملها لكن كتير ما بيكملوهاش وكتير من الموجودين هنا كما علمتنا كلمة الله ننتظر مجيء الحبيب لكن خلعناها أو لبسنا فوقها فترة غربتنا على الأرض لن تطول نحن غرباء نحن نزلاء إلى المتغربين فكر في الكلمة دي كتير ما تنساش أبدا كل ما تضغط بضيقة والغربة زيارة هتنتهي ما يهمكش كتير الفندق اللي انت نازل فيه اذا كان مريح ولا متعب اهو في الاخر طلع ولا نزل اهو ايه ها لوكاندا هنام فيها يومين وبعدين هروح وانا متاكد اني رايح وطني وعارف ايه اللي مستنيني في وطني عارفه كويس تعرف لو في وطني حاجه غير المجد لكان الصادق الامين قال لي لكنه قال لتلاميذه والا فكنت قد قلت لكم لو الوضع غير المجد انا كنتش خبي عنكم ابدا لكن لا تضطرب قلوبكم في بيت ابي منازل كثيره ما تتعبوش ما تزعلوش ما تحزنوش هانت غربه وهتعدي ليس لنا هنا مدينه باقيه ليس لنا هنا وطن ليس لنا هنا اقامه دائمه نحن متغربين راحلين نعيش فتره مؤقته وينتظرنا مكانا اعد لنا زانه جمال شخص ربنا فيه نستريح من اتعابنا ونرى الحبيب من اراحنا ما ابهى هذا المكان قال عنه الرسول وهو يتكلم للاخوه في سبت جاي الاجير بيتعب طول الاسبوع عشمان في يوم السبت اللي هو يوم الايه الراحه وفي رساله العبرانيين اصحاح اربعه عباره شهيه جميله بقيت راحه جايه في اليوناني حتى اتكتبت كده بقي سبت جاي السبت يا شعب الرب وايام جهادنا ستكمل وسنستريح من اتعابنا اودع ظلم الحياه وكدر العيش انساهما لما ارى حبيبي بالعرش تشجع تشجع تعزى افرح انت تتالم انت تعاني اوعى تنسى في وقت المك انك غريب وزيارتك للارض زياره مؤقته لكن دول مش بس متغربين وانا شخصيا اللي بيعزيني في متغربين مش بس الزياره مؤقته لكن صدقوني اللي بيعزيني اكتر ان انا مش من هنا معرفش ده يعني انا كده في دماغي يعني ما يشرفنيش كتير اني انتمي الى هذا العالم الشرف الكبير مش اني رايح حته عظيمه لكن الشرف الكبير اني لم اعد من هذا العالم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم لكن بيقول عنهم كمان مختارين ولما نقرا في الكتاب المقدس كلمه مختارين لي رجاء عند احبائي اللي بيقروا الكتاب المقدس ارجوك ارجوك في اي مره تقرا كلمه مختار خليك دقيق واسال نفسك سؤال مهم بعديها مختار لايه مفيش مره تذكر كلمه مختار في الكتاب الا ويكون الرب قاصد يوضح حاجه مختار لايه ومش كل مختار زي التانيه يعني لما يكلمنا عن ابراهيم ابراهيم مختار ولا مش مختار مختار مختار لايه مختار انه يخرج من اور الكلدانيين ويملك او يخرج الى الارض التي الرب يري وان يكون هو مستودع الوعد الذي منه ياتي النسل الذي فيه تتبارك جميع قبائل الارض ولما نقول شعب اسرائيل مختار مختار لايه مختار ليكون اناء للشهاده في ارض كنعان لفتره محدده لما فشلوا وصلبوا ابن الله قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خراب ويا ريت لما نقرا كلمه مختار في العهد الجديد نجاوب صح عن السؤال مختار لايه وانا مش هتكلم كتير عن مختار لايه لكن ارجو بس ان ما نجاوبش اجابه غلط ونقول مختارين للنجاه من الجحيم مفيش آية في الكتاب تقول إن ربنا اختار ناس علشان ينجيهم من الجحيم مفيش كده لأنه لو اختار ناس ينجيهم من الجحيم يبقى اختار ناس علشان يهلكهم في الجحيم تلقائيا اختيار سلبي انا نقيت شويه قلت دول ما يهلكوش يبقى حكمت على الباقيين بالهلاك وحاشا لله الله لم يختر اناسا لينجيهم من الجحيم واختيار الله ليس اختيارا سلبيا الله ما يختارش علشان ينجي من لكن اختيار الله اختيار ايجابي يختار لي علشان حاجه ما هو الذي اختارنا الله له في هذا الاصحاح يقول المختارين بمقتضى علم الله الاب السابق في تقديس الروح للطاعه ورش دم يسوع المسيح اقرا الايه بصوره ادق مختارين وافتح قوس بمقتضى علم الله الاب السابق في تقديس الروح واقفل القوس ويبقى مختارين لطاعة هقراها صح طاعة ورش دم يسوع المسيح يعني ايه طاعة ورش دم يسوع المسيح ركزوا معايا يا احبائي ان الله الاب بعد ان فشل الانسان الاول بعد ان فشل ادم الاول ادخل الى الوجود الانسان الثاني صنف جديد انسان جديد وجد الاول في بستان فعصي حتى الموت ووجد الثاني في ارض الاحزان فاطاع حتى الموت موت الصليب ومجد الله كون الله على الارض دائره جديده وعالم جديد وجنس جديد اساسه طاعه وموت ربنا يسوع المسيح بلغه يوحنا 12 حبه الحنطه وقعت في الارض وماتت واتت بثمر كثير جاء سيدي الرب يسوع لا فقط لكي يحمل خطية كثيرين جاء سيدي ليس فقط علشان يرفع خطية العالم جاء سيدي ليكون دائرة جديدة وجنس جديد قال عنه في كورنثوس الثانية خمسة إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة جنس جديد صنف جديد شعب جديد مخلوقات جديدة خليقة جديدة اساسها ومصدرها بذرتها حبة الحنطة بتاعتها اللي وقعت وجابتهم هي مين؟ المسيح الذي أطاع ومات وقام لكن قام ليكون جنس جديد. هذه الدائرة أساسها طاعة المسيح وعلامتها رش دم يسوع المسيح. كل اللي فيها جايين منه ومرشوش عليهم دمه اقول تاني دايره كل اللي فيها جايين منه هو اصلهم كل اللي فيها جايين منه ومرشوش عليهم دمه اتيتم الى دم رش يتكلم افضل من هابيل من انا ما هي حقيقتي انا صادر من مصدري هو المسيح ومرشوش علي دم المسيح جنسيتي مسيحي وعلامه جنسيتي رش دمه علي كيف كون الله لنفسه شعبا في القديم اخرجهم من ارض مصر طلعهم للبريه اعتمدوا لموسى في السحابه وفي البحر وطلعوا لقيوا روحهم شعب بس موسى راح جمعهم وقال لهم تعالوا نعمل علامة ان انتوا شعب الرب راح جايب ذبيحة وذبحها وخد الدم بتاعها وعمل ايه ورش الدم عليهم وبهذا الدم المرشوش عليهم دخلوا في عهد وعلاقة مع إلههم وصار الدم علامة عهدهم مع الله علامة ارتباطهم مع الله من انا الان انا لست يهوديا ولا امميا لكن انا مسيحيا جنسيتي مسيحي وعلامة علاقتي بإلهي رش دم يسوع المسيح فكر فيهم كده مصدرك المسيح ومرشوش عليك دم المسيح هذه هي الدائرة التي اختارك الله لها أزلا بمقتضى علم الله الآب السابق مين يقول معايا يا للمجد يا للشرف يا للكرامة مرشوش علي دم المسيح وخمتي هي المسيح صنفي هو المسيح أنا مسيحي مش ديانة مش عقيدة صنف كائنات حية هذه هي الدائرة التي اختارني الله لها وهذه يا أحبائي لم يكن لي فضل فيها ولم أنتمي لهذه الدائرة إلا على أساس واحد اختيار الله الآب بمقتضى علم الله الآب السابق يمكنني أن أنظر إلى الأزل فأرى الآب اختارني وانظر الى الحاضر فارى نفسي متغربا وانظر الى المستقبل فارى نفسي ممجدا تعزي ولا ما تعزيش ارجع للازل تلاقي ان اسمك كتب ازلا في سجلات السماء اتوا فرحين لان الشياطين تخضع لهم فاعلن لهم السيد الاعلان العظيم فرحانين بخضوع الشياطين افرحوا لان اسماءكم كتبت في السماء هناك بحسب اختيار الله الاب ازلا مش قادر اخلع شويه من حته دائره طاعه ورش دم يسوع المسيح ما هي المسيحيه هي دائره طاعه ورش دم يسوع المسيح والله اختارني لهذه الدائره أعطاني حياة ابنه بالروح القدس الساكن فيا لأصبح من سكان هذه الدائرة هكرر تاني وأنا فيها أقول أصلي منه وعلامتي رش دمه ودمه المرشوش علي علامة علاقتي بالله وهذا الدم المرشوش يتكلم إنه دم يتكلم يا ترى بماذا يتكلم بماذا يتكلم دم يسوع المسيح الدم المرشوش عليك تخيل كده لو تكلم ماذا سيقول تالي ممكن يحكي حكايات ويكتب كتب الكلام اللي يقوله الدم ممكن يتكتب في كتب مش كده بيتكلم يقول ايه الدم اتخيل كده معاكم اتخيل كده لو الدم اللي مرشوش عليك نطق واتكلم وهو بيتكلم امام الله فعلا بس الله اللي بيعرف لغته وبيفهم كلامه ممكن يقول حاجات كتير اختار منهم واحده ولا اتنين اختار واحده بيقول الشخص ده ثمنه غالي سعره عليه تقلب في سعره ما تقدرش تشتريه اصل اللي اشتراه دفع دمه فيه والدم اللي اتدفع دي ده مش دم اي حد ده دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم حضرتك ماشي وسعرك عليك وسعرك هو دم يسوع المسيح لما يتكلم دم يسوع المرشوش اختارنا لطاعة ورش دم مرشوش علي دم يسوع المسيح بينطق بيقول تمنك غالي ممكن ينطق ويقول حاجة تاني ممنوع الاقتراب أو التصوير من أرواح الشر وأجناد الشر الروحية في السماويات قال يوم الفصح فأرى الدم وأعبر عنكم وذكرت غير مرة وأكثر من مرة أن كلمة أعبر أي فرد جناحيه ليحمي عندما كان يعبر الرب في تلك الليلة ويرى بيتا مرشوش بدم دم حمل كان يقف على هذا البيت ويفرد جناحيه المهلك معدي ياخد بعضه ويعمل ايه ويمشي البيت تحت حماية القدير فأي مهلك يقدر أن يدخل مرشوش علي الدم في الحفظ والصون يا حبيبي تخافش ابدا انت في الامان انت جوه كل اللي مطلوب منك تتهنى وتاكل خروف مشوي انت غالي وانت في امان لكن انت محبوب ممكن يقول كده الدم اصدقوا الدم اللي مرشوش عليا لو نطق ممكن يعلن شيء عن حقيقتي ان هذا الشخص الذي انا مرشوش عليه شخص محبوب وما دليل الحب فيه ما دليل الحب في هذا المرشوش عليه دم ان اللي حبه سفك لاجله دم هو في حد يحب للمستوى ده ليس لاحد حب اعظم لا لا لا استنى استنى مش هو ده اللي يفرح ان اللي حبني سفك دمه لاجلي اسال الاول مين هو اللي حبني ويجاوبك بولس يقول ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي غالي في امان محبوب لكن كمان ممكن ينطق ويقول مقبول انا هروح للاب ومرشوش عليا دم ابنه تعرفوا احبائي لو فيا ريحه ابنه ريحته بس الاب ياخدني في حضنه مظبوط ولا لا ما هو ابنه ده ايه غالي ولا مش غالي جميل ولا مش جميل حلو ولا مش حلو ده ابنه الوحيد الحبيب الذي به سر قلب ابيه هطلع له فوق واقول له جاي بيتك اقف على اعتابك شحتني كسرة خبز من عندك قول اسكت مش الكلام ده ابدا ده انت فيك ريحة ابني لا غلط ده انت عليك مش ريحة ابني ده انت عليك دم ابني قال الرسول في عمل عشرين كنيسة الله التي اقتناها وأقرأها بحسب أصلها بدم ابنه by the blood of his own اقتنى هذه الكنيسة بدم حبيبه وحيده فيا ترى أي تقدير لها آه يعوزني الوقت صدقوني عشان أتكلم بيقول إيه الدم لو اتكلم هو بيتكلم غالي مفروض عليه الجناحين في أمان لكنه محبوب وأيضا مقبول هذه هي الدائرة التي اختارني لها إله كل نعمة دائرة طاعة ورش دم يسوع المسيح لكن كمان اسمع حاجة تاني مقدسين متغربين مختارين ومقدسين وبرضه من فضلكم يا احبائي لما نقرا كلمه مقدسين ارجوكم في اي حته في الكتاب زي ما عملنا مع مختارين نعمل مع مقدسين لازم نسال انفسنا مقدسين لايه لان كلمه مقدس يعني عزل من الاستعمال العام وخصص للاستعمال الخاص فلازم اسال نفسي خصص لايه لان في ناس قال عنهم في الكتاب مثلا قدسوا انفسهم لفعل الشر قال قدسوا صوما قدسوا حربا فلازم اسال مقدس لايه تقديس الروح للطاعه ورش دم يسوع المسيح اقول بس كلمه عن مقدسين انا هنا متغرب لكني مختار من الازل لدائره اسسها يسوع المسيح بطاعته ورش دمه فسكانها هو مصدرهم وعلامتهم رش دمه عليهم والسؤال وكيف اتوا لهذه الدائره كيف تعينوا لهذه الدائره بايه تقديس الروح لايه للطاعه يعني كان الروح القدس يلاحقني منذ ولادتي جعلني غرضا له روح الله يعرف اعماق الله عرف ان الخربان ده مختار فظل يلاحقني ويرف علي ويعمل في ولم يتركني في صحوي ونومي وظل يلاحقني سنينا هذا عددها حتى فصلني وعزلني وخصصني لطاعة ورش دم يسوع المسيح وأول ما دخلت الدايرة وخدت حياته وترشيت بدمه ولقي العلامة راح عامل ايه؟ تحت ختم وسكن وقال هنا مسكني ومقر إقامتي ولا يمكن أن ينزعني أحد من هنا تقديس الروح افتكر بس الأمر ده عشان تتشجع كام سنة يلاحقك الرب أعرف أختا أتت للرب من الكورة البعيدة كتبت وشهدت وسجلت خمسة وعشرين سنة وروح الله يلاحقها حتى أتى بها إلى دائرة طاعة ورش دم يسوع المسيح يا للشرف بقى أنا كنت شغلانة الروح القدس كل السنين دي صاروا أحبائي كانت الأرض خربة وخالية ملهاش منظر بلا شيب ملهاش شكل بلا فائدة بس الخربانة اللي ملهاش لازمة ولا شكل كان بيحصل معها حاجة غريبة وروح الله يرف على وجه المياه وكلمة يرف يحتضنها كما تحتضن الدجاجة بيضها كان روح الله يحتضني وأنا في شري لغاية ما جابني طب أسأل سؤال كنت غالي وأنا خربان أبقى رخيص وأنا عمران بقى ده كلام يقبله عقل بقى سنين هذا عددها وانا في الشر ما سابنيش يوم لغايه ما جابني ليه بقى بعد ما جيت وغليت وسكن فيا بروحه وختمني ورش عليا دمه ارخص يا ناس بقيت هفيه ملطشه الالام تعمل فيها اللي هي عايزاه فيروس واحد لا يجرؤ يدخل في جسمي الا بعد ان ياخذ الاذن منه حجر واحد لا يصدم برجلي الا بعد الاستئذان منه صار مكتوبا علي هنا مقر اقامه الروح القدس وليس مقرا مؤقتا لكن المقر الدائم لروح الله القدوس قل لي مين يضرب طوبه في المقر الدائم للروح القدس وما يروحش في داهيه ما يقدرش علشان كده حراسه عجيبه وضمانات عجيبه لأن هذا الذي اختير أتى لهذه الدائرة بتقديس الروح. أقف عند هذه الثلاثية وأنظر إليها من جانب آخر. من نحن؟ نحن الذين عمل معنا الآب فاختار، وعمل معنا الابن فمات، ورش دمه، ذبح، أطاع حتى الموت. طاعة ورش دم يسوع المسيح. وأنا الذي عمل معي الروح القدس فقدس الآب اختار والابن مات والروح قدس اختار مين؟ اختارني أنا مات لأجل مين الابن؟ لأجل أنا الروح قدس قدس مين؟ قدسني أنا أنا أنا موضوع اهتمام الآب فيختارني أزلا وموضوع حب الابن فيحبني ويموت لاجلي وانا موضوع عمل الروح القدس فيلاحقني ويخصصني ويسكن فيا اذا انا غالي اذا انا لي قيمه عظيمه اذا انا مش رخيص ابدا علشان كده اسخر من الامي واهزا بمقاومي واعدائي واقول لست ابدا رخيصا فانا الذي الاب اختارني والابن احبني ومات لاجلي والروح لاحقني حتى قدسني فيا للمجد مين يقول معايا يا للمجد اه صدقوا ما هو مجد هو ده مجد هذا شيء عن طبيعه مقامنا من نحن روعه مقامنا لكن اقول كلمتين كمان عن عظمه مستقبلهم بيقول للناس المتألمين أنا عايزكم تعرفوا شيء عن اللي جاي ما أنا عارفكم غلبان الإنسان نظره محدود ودايما مشغول باللي تحت رجليه اطلع شوية بره حاضرك واذهب بالروح إلى مستقبلك كان واحد منا منفيا في الجزيرة التي تدعى بطمس لكن حصل معاه حاجة عجيبة كنت في الروح في يوم الرب خرج خارج دائرة المكان فارتقى للسماء وخرج خارج دائرة الزمان فوصل ليوم الرب قبل أن يأتي يوم طلع بره خالص نفسي كده الرب يدينا نعمة نتعلم كيف نبتعد ولو قليلا عن حاضرنا ونعيش بالإيمان كثيرا في مستقبلنا ما هو مستقبلنا الذي ينتظرنا لما اتأمل فيه ما قدرش يصمت فهتف مسبحا ساجدا مباركا مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية أخوتي الأحباء إن مسألة الرحمة هنا لا تتناسب مع عظمة المقام الذي سبق وشرحه لأنه المقام اللي اتشرح قبل كده ده مش مسألة رحمة لكن ده مسألة نعمة عظيمة جدا ومقاصد أزلية لكن الرحمة هنا مرتبطة بشيء في ذهن الرسول أصله بيكلم ناس يهود واليهود كان ليهم رجاء مش كده وبطرس كان واحد من اليهود وفاهم ان ليهم رجاء ايه الرجاء بتاعهم كيهود يأتي المسيح ويعمل ايه ويملك وأتى المسيح ولم يملك فمات الرجاء وبقى الرجاء اللي عندهم يقدروا يوصفوه بكل ثقة ويقولوا رجاء شكله ايه ميت لأن اللي متعلق عليه الرجاء اللي جراله مات لخص هذا المبدأ أو هذه الفكرة كلام تلميذي عمواس عابسين مكتئبين ما بالكما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين قالوا له عندنا مصيبة رجانا مات اسمعوا الكلمة أنت متغرب ولست تعلم الأمور التي حدثت في أورشليم ما هي عن يسوع مين يسوع يسوع الذي من نصرة رجل مقتدر في الأفعال والأقوال ده اللي جه وعمل وعمل وعمل طيب وبعدين ايه اللي حصل كنا نرجو لاحظوا كلمة ايه كنا طب ودلوقتي لا خلاص انتهت ما بنرجوش ليه الرجا راح فين مات امتى مات الرجا لما مات صاحب الرجا مات المسيح فمات معه الرجاء أمة فقدت رجاءها وفقدت رجاءها بسبب شرها لم تفقده لأي سبب إلا لأنها قتلت مسياها هل هذه الأمة يمكن أن يعطى لها رجاء آخر لبقية حسب اختيار النعمة أخذت رجاء آخر بس ده عمل من أعمال الرحمة دي رحمة بقى لا مش رحمة بس دي رحمة إيه كتيرة حسب رحمته الكثيرة بصوا التعبير هنا بيقول ولدنا ثانية لرجاء حي تعرفوا دي معناها إيه يعني تهيألي كده لما قعد مع التلميذين ووصل معاهم لبيتهم وكسر معاهم الخبز عرفاه عند كسر خبز مشوار رهيب قطعوه ستين غلوة مشي على الرجلين والدنيا ليلت تعرفوا من شدة الانفعال خدوا بعضهم وعملوا ايه وراحوا راجعين تاني وعمالين يحكوا للتلاميذ ويقولوا لهم ده قام ده قام يعني عايزيننا من جديد نجدد الرجا بس ده كلام طب واحنا مش عرفنا انه قام فعلا عمالين ياخدوا ويدوا مع بعض طب عليهم أتى يسوع ووقف في الوسط وقال لهم ردت فيهم الروح بطرس يلخص المشهد الجميل ده في العلية لما شافوه وسطيهم يقول احنا اتولدنا من جديد واتولدنا من جديد لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لما قام حي الرجاء لما شفناه تاني الرجاء اللي مات حصل له ايه عاد للحياة لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات يا ريتني كنت هناك يوني يقول معايا كده برضه مش كنت تحب تشوف المنظر ده رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات أنا كنت أحب أكون هناك ليه الحقيقة مشهد القوة رائع قوة أه؟ رأيكم في واحد شافوه بيتمسمر يا سلام رئيس الحياة بيسمروه منتهى الضعف انتوا متخيلين متخيلين حكاية المسمرة دي طرحوه وسمروه بلا حراك بلا قدرة وعلقوه وأنزلوه بعد أن طعنوه وكفنوه حتى وشه لفوه وإيديه كتفوها جنب جسمه حملوه ودفنوه وقفلوا عليه وختموا الحجر وماتت وخابت الامال في ظاهر الامر لكن رئيس الحياه قام من القبر دك الحصون قام رئيس الحياه ناقضا اوجاع الموت موت ايه قبر ايه مسامير ايه قام محطما كاسرا باب الضريح مش قوة تمنع رب المجد بقيامة يسوع المسيح من الأموات جابوا له ملك الأهوال في أشرس حالاته فصرعوا وقتلوا ودفنوا في القبر وقام منتصرا وذاعت بشائر السلام ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال اني اتبع شخصا قام من الموت بينما يضم القبر كل الجبابره بينما سحق الموت اشد الرجال واعظم العقول اتبع نجار الناصره المحتقر من الناس لكنه الجالس الان على عرش الله لانه قهر الموت قهر الموت بشهادة الحبيب والعدو الكل يشهد أنه قام من الموت اذهبنا قلنا لتلاميذه إنه قام كما قال لماذا تطلبن الحي بين الأموات ليس هو ها هنا تعرفوا شافوه كده قام فحية الأمال تجدد الرجاء لكن لحظة أحبائي يمكن واحد يهمس لبطرس يقول له بس واحدة واحدة بلاش تفرح بالرجا ما احنا كان زمان عندنا رجا واللي جراله ومات يقول له لا بس المرة دي الرجا عمره ما يموت لأنه في المرة الأولى كان الرجاء في مسيح حي الآن الرجاء في مسيح مقام وصدقوني رجا في مسيح مقام أعظم من رجا في مسيح حي لأنه مقام يعني عمل إيه في الموت غلب الموت خلاص في عدو تاني بعد الموت حتى الموت قهره سيدي شفت بقى عظمة رجايا أنا رجايا في واحد قهر الموت أنا رجايا في شخص غلب الموت أنا رامي مرساة السفينة على صخرة محترمة أنا مش عايش على أوهام أنا مش ممني نفسي بأكاذيب انا مش بتبع خرافات كتبها انسان انا القي بحياتي واؤسس عمري على شخص قام من الموت الرب يسوع المسيح احبائي ايه يحتاج المتالم اعظم من ان له رجاء حي بقيامه يسوع المسيح من الاموات لكن الرجاء الحي اللي ما يموتش ابدا في ايه برضو معلش اسمحوا لي اقول تاني ثالث مرة لما تقرا كلمة رجاء أرجوك تقول رجاء في إيه علشان الرجاءات في الكتاب بتختلف وكتبت مقالة زمان في مجلة المراعي بشارتان ورجاءان ويا ريت ما نلخبطش بين رجاء الأمة ورجاء الكنيسة في فرق ورجاء الأمم ورجاء الخليقة يقول الخليقة أخضعت للبطلة على الرجاء رجاء إيه؟ رجاء الخليقة زي ما للأسف في المسيحية خلطوا كله ببعض رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات رجائنا إحنا بتوع دايرة طاعة ورش دم يسوع المسيح رجاء حي في إيه قال لميراث رجاء لميراث وأول ما اليهودي يسمع كلمة ميراث بسط ويحزن يقول أيوة إحنا كان عندنا ميراث بس مجد وقد أفل بهجة وقد ضاعت شيء عظيم ضاع لأن الميراث بتاعنا اللي جراله ضاع خدوه غيرهم خد خدهم بسبب شرهم بسبب خطاياهم نزعا أنزعكم يقول الرب قال لهم كده أنزعكم من الأرض اللي أنا اديتها جبتوا لي آلهة بابل وعبدتوها في هيكلي أنا هوديكم بابل تعبدوا هناك براحتكم وده اللي عملوا فيهم فعلا ولفظتهم الأرض التي قسمها لهم ميراثا لكن الميراث اللي احنا رايحين له اسمع الثلاث أوصاف بتوعه ميراث لا يفنى ما دام قال لا يفنى يبقى خارج دائرة المخلوق يا إلهي أصل الكتاب علمنا هو بطرس ده نفسه علمنا في بطرس الثانية إنه السماوات والأرض الكائنة المخلوقة اللي هيجرى لها هتفنى الميراث بتاعنا لا يفنى يبقى خارج دائرة المخلوق بس ما هو بعد شوية بيقول محفوظ في السماوات أيوة بس أنهي سما ما السماوات كام ثلاثة وفي تكوين واحد عدد واحد ملوش خلق الله السماوات خلق الله السماءين أصله اتنين مخلوقين وواحدة غير مخلوقة دي موجودة مع الخالق من الأزل مسكن الله يعني ميراثنا إحنا خارج دائرة المخلوق تصوروا أحبائي وعشان كده ميراث لا يفنى لكن اسمع اللي بعديها ولا يتدنس لا تدوسه رجل الغريب ملاكا كان أم إنسان شيطانا كان أم بشر لا يتدنس ولا يضمحل لا يأفل مجده ولا يقل بريقه ولا يفقد لمعانه أبدا لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل محفوظ حلوة قوي كلمة محفوظ لأجلكم أتخيلها أماكن فارغة تنتظر وصولنا يعدي كده الابن عليها من الأزل يقول له إيه المنازل الجميلة دي إيه الحاجات الرائعة دي يقول له ما أنت عارف دي للأبناء الكثيرين الذين سآتي بهم إلى المجد هيكونوا شكلهم إيه أيها الآب يقول له هيكونوا مشابهين صورتك وانا هكون فين وسطيهم يا حبيبي بكر بين اخوة كثيرين وهو آت بأبناء محفوظ من الأزل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون أحتاج إلى ليلة أقف فيها أمام هذه العبارة بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير هقول تعليق واحد واكتفي أتى بنا الإيمان لمظلة حماية وحراسة الله بقوة الله محروسون بإيه؟ بإيمان كيف أتينا لهذه النقطة التي فيها نصبح بقوة الله محروسون أتينا بإيه؟ بالإيمان مش بشطارتنا مش بالأعمال سيبك من الأعمال ما ينفعش نجيب سيرة الأعمال وإحنا بنحكي في الحاجات دي بإيمان أتينا تحت جناحيه وصرنا بقوة الله محروسين محروسين لغاية امتى واضح ان احنا لما يقول محروسين يعني في خطر مش كده في خطر عشان كده محتاجين حراسة يبقى دي بتتكلم عن فترة حياتنا الحاضرة بقوة الله محروسين تكفيك يا متألم تكفيك يا متعب يا من أعياك السفر أنت بقوة الله محروس تقول بس ما طب أنا لما محروس أما ليه الفيروس ده دخل جسمي وليه الكانسر هاجمني وليه المصيبة دي حصلت لي آه ده هيتكلم عنه بعد كده سميتها بركات حاضرنا دي حاجات لازمة قوي ومهمة جدا ومعمول حسابها وما تقللش قدر شعرة من كلمة بقوة الله محروسون بإيمان أتى بكم إلى هذه العلاقة لخلاص حلوة قوي الكلمة اللي بعد خلاص بيوصف الخلاص إنه إيه مستعد مش لسه الله ناوي يعمله لكن ده إيه جاهز خلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير مش عارف إذا كان الرب سيشاء أني أتكلم عن هذا الجزء في مرة أخرى أم لا علشان كده هسيبه مش عايز أبوظه بأني أخده كده من على الوش لكن أقول كلمتين بس في بركات الحاضر كلمة واحدة بيقول وانتوا رايحين للميراث يلي عندكم رجاء حي يا ضامنين يا محروسين وانتوا رايحين ما ينفعش تدخلوا ميراثكم معلش استعمل تعبير صعيدي شوية بعبلكم عارفين يعني ايه عبله ما ينفعش تدخلوا بترابكم لازم نعمل شوية تنقية الذهب قبل ما يتحط في الفاترينا لازم نق بتوع الدمغة لو جم وفحصوه ولقيوه في شوايب تبقى مصيبة سودة وانتوا مش رايحين تتعرضوا في فاترينا انتوا رايحين تشغلوا اماكنكم على العروش في المجد الابدي رؤوسكم ستكلل بالاكاليل وسيضع الاكاليل الله نفسه وامام كل الخلائق ستمدح حضراتكم وهيقوم الله يقول فيكم شعر هيمدح وهيكرم بس لازم يكون مالي ايده قبل ما يقول كلمة حلوة في حق واحد فيكم طب عشان يقول الكلمة الحلوة دي بحق لازم يعمل ايه لازم ينظف شوية لا شويتين لا تلات شويات اصل العبل كتير واصل الشوايب كتير فلازم النار والنار هي نار التجارب اسمع هذه العبارة مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا حط خط تحت كلمة يجب ويسيرا يجب if needed مهمة قوي يا سلام روعة في ترجمة دربي if needed يعني ايه if needed ان كان هناك احتياج اوعى تفكر انك هتتألم بدون ما يكون فيه احتياج ويا متألم فسر ألامك من منطلق واحد إنه يجب رد على ألامك بعبارة واحدة It's needed لأن هو بيقول if needed إن كان هناك احتياج يا متألم يا محروم يا متضايق يا من تلسعك التجربة بنيرانها قل كلمة واحدة أحتاج إليها هكذا رأى الحكيم البصير أني أحتاج إليها if needed مش وبس طيب ولما تيجي if needed إذا كان في احتياج ليها وتيجي تيجي تقعد قد إيه تحزنون يسيرا for a season جميل فصل من فصول السنة والحياة فصول يا صديقي وليست كل الفصول مثل بعضها لكن لفصل لزمن لوقت يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن أو وهو الإيمان أثمن من ذهب الفان وإذا كان الذهب الفان يحتاج للنار فالإيمان لأنه أثمن يحتاج للنار يوجد هذا الإيمان عندما يتزكى للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح مدح مين يمدحني ربنا هيوقف لي جبرائيل يقول في حقي كلمتين حلوين ايه رأيكم انا شخصيا ما عجبنيش طب ميخائيل طب يا اخي ميخائيل وجبرائيل مع بعض لا برضه لكن يكون المدح لكل واحد من من الله مدح كرامة ومجد ده لمين ده للي اتزكى واتنضف وربنا بالنار نظفه وشال الشوايب منه وبالتجارب صفاه يلمع في المجد ويقوم الله نفسه ليمدحه ويكرمه ويمجده صدقوني العاقل يقول له كتر العيار يا رب زود النار يا رب عايز النظافة توصل لآخرها يا رب إن كانت المسألة فيها مدح وكرامة ومجد منك لا افرد ايدك وما تخافش ابدا وشد حيلك معايا ونضفني كويس قوي انا عايز اوصل فوق وانا بلمع علشان اخد مدح كتير ومجد كتير وكرامه كتير وله كل المجد